السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات منتج الليلة دي منتج مهم جدا جدا إن احنا لازم نقطعه يقينا لازم نقطعه لأنه بيقضح في توكل العبد على ربنا سبحانه وتعالى بل وفي عدم الإيمان بقدر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى فمحتاجين إن احنا نقاطع المنتج دوت ألا وهو التطير التشاؤم في ناس كتيرة بص للحياة بنظرة سوداوية بيشوفوا الحياة بنظارة سوداء بيتشائم من كل شيء لو سمع صوت غراب بيتشائم لو شاف شخص معين بيتشائم لو جه يوم معين زي مثلا الجمعة 13 مطلعين أشاعة إن لو جه الجمعة 13 بيبقى يوم شؤم ربنا عافينا وعافيكم آه مطلعين إشاعة إن الجمعة فيها ساعة نحس مع إن الجمعة كما أخبر النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيها ساعة إجابة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو قاعد وعينيه الشمال رفت يقول لك ربنا يستر اليوم ده يعدي لو قاعد وسمع بس أي حاجة لو ودنه صفرت يقول لك ربنا يستر لو شاف قطة سودا يقول لك اليوم ده مش هيعدي لو واحدة جوزها مسافر وقاعدة مع الولاد وفجأة السقف زيق تقول لك يبقى الحاج ما هوش راجع وده بيفكرني بواحد دخل فندق مرة يعني دخل يأجر غرفة وكده فلما دخل آه يعني سلموه الغرفة فدخل جوه لقى السقف عمال بيزيق فطلع على مدير الفندق قال له ازاي تسكنوا الناس في فندق بالمنظر ده قايل السقوط ومش عارف ايه قال له ازاي يا فندم ليه في ايه قال له السقف بيزيق قال له لا يا فندم حضرتك مش واخد بالك ده السقف بيسبح قال له بيسبح قال له ايوه طبعا لا اله الا الله ما سمعتش قول المولى عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمدي قال له ما انا خايف تاخده الخشيه يسجد على دماغي يعني خد بالك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا ففي صنف فعلا متشائم جدا جدا أي حاجة تحصل هو على طول يقول لك ربنا يستر واليوم ده يعدي طيب تعالوا نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم إزاي حذرنا من إن إحنا نتطير نتشائم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح الطيرة شرك الطيرة التشاؤم شرك لأنك أنت في الوقت ده ما عندكش إيمان بقضاء الله وقدري بتظن أن ممكن شيء في الكون يتم بغير إرادة الله وبغير قدر الله سبحانه وتعالى إنما تبني هذا الأمر على أنك أنت تشاءمت من شيء معين قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري وأحمد لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفر وفر من المجزوم فرارك من الأسد وعند أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح قال وما, وما الفأل الصالح قال الكلمة الحسنة وعند أبي داود بسند صحيح عن بريدة أنه قال كان النبي لا يتطير من شيء صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن اللي بيتطير اللي بيتشائم هيحرم من نعمة جليلة جدا جدا وعظيمة جدا هيحرم من إن هو يكون مع السبعين ألف الذين يدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب ايه الدليل على كده خد الدليل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فالصحابة سألوا من هم يا رسول الله قال أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يبقى لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية قل لي الله هو يا شيخ محمود طلب الرقية حرام لا مش حرام انت لما تطلب من واحد يرقيك مش حرام لكن لو طلبت من حد انه يرقيك هتخرج من دايرة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أمال أعمل إيه؟ يا إما ترقي نفسك يا إما أخوك من نفسه ده اللي بوصي بيه إخواني وأحبابي يا إما أخوك يرقيك من غير ما أنت تطلب ولذلك احنا المفروض ان احنا نراعي النقطة ديت ان انا لما اخش على واحد حبيبي من اصحابي ولا اخواني ولا قرايبي والاقيه شكله تعبان ارقيه حتى لو شكله مش تعبان ارقيه من غير ما هو يطلب مني الرقيه وبرضه هو يرقيني من غير ما اطلب الرقيه عشان ما نخرجش من دايره السبعين ألف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب من هم يا رسول الله قال ام انهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون رقيه ولا يكتوون من الكي ولا يتطيرون لا يتشائمون وعلى ربهم يتوكلون اخويا وحبيبي المؤمن أوسع الناس أملا وتفاؤلا المؤمن دايما متفائل لأن كل ما يأتي من عند الحبيب فهو حبيب جاني جاني فلوس برضه خير ما جانيش فلوس برضه خير جاني أولاد خلفت برضه خير ما جانيش برضه خير انت يعني هو ايه الاحسن ان انا اكون غني ولا اكون فقير الاحسن ان انا اكون عبد لله سواء كنت غني فانا عبد فقير انا عبد غني انا عبد مريض انا عبد صحيح انا عبد قوي ضع- ضعيف في كل الاحوال المفروض مني او المطلوب مني ان انا اكون عبد لله سبحانه وتعالى فلا يأس ولا قنوط ولا تشاؤم وبعدين انا عايز اسال سؤال ازاي انسان يتشائم وهو يعبد ربا كريما يسبغ عليه نعمه ظاهره وباطنه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ازاي تتشائم وانت بتتوكل على من بيده ملكوت السماوات والارض ازاي ازاي تتشائم وانت بتعبد رب سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء غفر لامرأة بغي سقط كلبا وغفر للرجل الآخر وأدخله الجنة بسقيا كلب وقال جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة تعالوا نعيش مع الحديث اللي هو بيدور حوالينه الحلقة كلها اللي هو إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر يعني إيه الكلام ده يعني إيه العدوى يعني مفيش حد بيعد حد آه مفيش حد بيعد حد إلا بقدر الله وبأمر الله بمعنى ولد جاله مرض معدي ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين ولد جاله مرض معدي وبعدين إخواته الخمسة قاعدين معاه فهو عدا واحد منهم والأربعة ما تعدوش الله طب ما هو هو نفس المرض وهي هي نفس الغرفة وهم قاعدين مع بعض واحد اتعدى وأربعة ما تعدوش ليه؟ لأن العدوى لا تنتقل إلا بأمر الله وبقدر الله ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني لا عدوى من ذاتها أو من نفسها ولكن عليك أن أنت تاخد بالأسباب ما تجيش جنب واحد واخد أنفلونزا وأقوم واقف جنبه ومقرب منه قوي فعطس في وشي فلقطت منه الفيروس لا خد بالأسباب وقف بعيد آه مفيش مشكلة لكن في يقينك إن حتى لو انتقلت العدوى فلن تنتقل إلا بقدر الله سبحانه وتعالى لكن مع برضو معنى ذلك لابد إن احنا ناخد الأسباب ولا طيرة يعني ايه طيرة العرب يا جماعة زمان كان الواحد فيهم لما يعوز مثلا يسافر أو يتجوز أو يعمل تجارة معينة كان يجيب الطير وبعدين يطيره فإن طار الطائر ده يمين يتفائل هذا الرجل العربي يتفائل ويمضي في هذا الموضوع إذا كان مسافر يسافر ما كان هيتجوز يتجوز إن كان هيعمل تجارة يعمل تجارة وهكذا لو طار الطائر لليمين طب لو طار للشمال يقول لك لا تشائمت خلاص يبقى مش هسافر ولو كنت هتجوز مش هتجوز ولو كنت هعمل تجارة مش هعملها فنهانا الشرع عن ذلك سب- يعني ونهانا الشارع سبحانه وتعالى عن ذلك طلع دلوقتي بقى في الزمن بتاعنا حاجات قريبة جدا جدا من تطاير العرب زي ايه زي الكف واحد يقوم جاي لك- يقول لك تعالى اقرا لك الكف ويمسك الكف ويبص للخط يقول لك قدامك سفر طويل وهتتجوز مش عارف ايه وهيجي لك ان شاء الله رزق مش عارف ازاي وحماتك هتخش الجيش وحاجات كده فاهم ازاي ويقعد بقى ايه يعني يوهمك اوهام كده غريبه والفنجان تيجي واحده مثلا تقوم عازمه جارتها على فنجان تقول لها تعالى يا حبيبتي استني اقفل بقى الفنجان كده وتعالي بقى اما اقرا لك بختك في الفنجان تبص لها تقول لها يا نهار ابيض ده القهوه مضلمه فاهم ازاي؟ ده يعني المستقبل مش عارف عامل ازاي وربنا يستر عليك ويحصل لي كذا وتخوفها باوهام واشياء يعني لا دخل فيها يعني لقدر الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه الودع ودي كلها شركيات يا جماعه. كل من يعتقد ان الحاجات دي تنفع او تضر من دون الله فدي شركيات بالله ولذلك النبي وضحها قال الطيرة شرك الطيرة شرك كون ان انا اتشائم من حاجة قاعد هنا في الدرس الكوباية دي المفروض بتتحط عن يميني فجأة لقيتها عن شمال قلت يا خبر ابيض هي اتحطت عن شمالي الدرس هيطلع وحش جدا واخد بالك ده ده عياذا بالله يعني انا كده كاني ب- ب- بقول ان خلاص ما دام حاجه حصلت يبقى ان شاء الله يبقى لا تدخل لقدر الله وانا ببني كل حياتي على التفاؤل والتشاؤم وهذا كله لا يجوز ابدا من ضمن الحاجات ايضا الغريبه المنتشره في الزمن ده فتح المصحف تخيل ان بعض الناس لما يجي مثلا يمضي يعمل مشروع معين هيفتح محل معين واخد بالك فواحد يقول له طب انت افتح المصحف الاول عشان تشوف حظك في المحل ده يقوم جاب المصحف ويقوم فتحه فجأة كده على اي آية وعلى اي صفحة فجأة فتح لا ايه إنا فتحنا لك فتحا مبينا يقول له الله اكبر ان شاء الله المحل ده يبقى بركة وهتبيعه وهتبقى زي الفل فاهم ازاي يجي مثلا مسافر ولا اي حاجة يقول لي افتح المصحف يفتح المصحف يلاقي عينيه جت على ايه خذوه فغلوه يقولوا يا عم سفرية ما يعلم بها الا ربنا وهكذا فيتشائم ويتفائل ويبني حياته كلها على التشاؤم وعلى التفاؤل اللي أغرب من ده كله بقى ومنتشر جدا على الصحف اليومية الأبراج الأبراج دي مصيبة المصائب تلاقي الراجل قايم الصبحية ورايح شغله فجأة تلاقيه مثلا برج إيه الجز... الجوزاء واخد بالك وبعدين يقرأ في حظك اليوم أو بختك اليوم فيقرأ اوعى تخرج النهاردة مصيبة في انتظارك يوم قاعد وقلع لبسه قال لها مش رايح الشغل النهاردة ويضيع نفسه يعطل نفسه يعطل بلده وأمته و في سبيل ان هو أرى كلام ليس له أساس من الصحة واحد رايح يتجوز واحدة فرايحين بقى برضه للدجال يسألوا الجوازة دي كويسة ولا بلاش منها فيسألوا انت برجك ايه يقولوا برج مثلا كذا والتانية برج كذا يقولوا آه لا ما ينفعش ده انت برجك مائي وهو برجه ترابي مية على التراب تبقى العيشة اديك قلت واخد بالك فيفركش الجوازة كلها بسبب الأبراج والكلام ده كله تعالوا نكمل مع بعض موضوع التطير ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي أخويا وحبيبي أختي الفاضلة ما عندناش حاجة اسمها تطير ولا تشاؤم عندنا توكل على الله سبحانه وتعالى بدل ما الناس تلجأ لقراية الفنجان وشوف الودع وافتح المصحف وشوف المندل وحظك اليوم والكلام ده كله عندنا حاجة أعظم من كل ده اسمها دعاء الاستخارة إيه دعاء الاستخارة بنصلي ركعتين من دون الفريضة ثم نقول هذا الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة الفلانية وتسمي الحاجة اللي أنت عايزها خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أو هذا الزواج شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ولا حول ولا قوة إلا بالله هنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن خلعت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته يا جماعة السر في القضاء والقدر العلم والقدرة المولى عز وجل يقول سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون العلماء بيقولوا ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال يعني إيه فلان مريض فلان دوت هيخف امتى مين اللي يعرف الله فلان ده فقير هيغتني امتى لا يعلم كده الله يبقى ربنا عالم بالحال اللي هو ان هو فقير دلوقتي الشاب ده فقير ويعلم بالمآل ان الشاب ده هيغتني امتى واضح عالم بالحال ان فلان ده مريض ويعلم المآل ان فلان ده هيخف امتى مين اللي يعلم المآل لا يعلم المآل الا الله سبحانه وتعالى و لا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد وهو ده السر في في القضاء والقدر العلم والقدرة شوف بقى دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك شوف في آخره بيقول إيه فإنك تعلم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب يبقى السر في القضاء والقدر في حاجتين في العلم والقدرة عشان كده ما ينفعش تقول تطير ولا تشاؤم ولا كذا ولا كذا دعاء الاستخارة بتستخير رب السماوات والأرض وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ومن يتوكل على الله فهو حسبه طيب تعال نكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر يعني ايه هامة العرب زمان كانت بتعتقد ان اللي بيموت مقتول بيطلع هامة من القبر بتاعه تفضل تقول اسقوني اسقوني خد بالك وتفضل تطوف حوالين قبره الا في حاله واحده لو اتاخد بطار الرجل ده طول ما اتاخدش بطار طول ما هم ما خدوش بطاره تفضل الهامه دي تدور حوالين القبر طبعا ده كلام فارغ ولا سفر كان العرب بيتشائموا جدا من شهر سفر خصوصا في الزواج في شهر سفر فجاء الاسلام يهدم كل الجاهليه ديت لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر ولكن وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده الإمام ابن القيم ليه كلام قيم وجميل جدا في الموضوع ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك التطير التشاؤم إنما يضر من أشفق منه وخاف أنا خارج من بيتي فشفت شخص معين الشخص ده كل ما أشوفه تحصل لي حاجة وحشة فربطت بين الموضوعين فاول ما اشوف اقول يا نهار ابيض اليوم ده مش هيعدي او شفت قطه سودا وانا بتشائم او سمعت صوت غراب وانا بتشائم فاقول اليوم ده مش هيعدي ممكن ما يعديش واخد بالك ليه؟ لأنك أنت اعتقدت النفع والضر في من غير الله سبحانه وتعالى إذا فالمسألة مسألة أن أنت لابد أن أنت تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت الطير, التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف وأما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره شيئا ولا سيما إذا قال عند رؤية ما يتطير به يعني أنت لو شفت حاجة ربنا عافينا وعافيك قد يكون هناك لسه رواسب يعني عشان نخلص الموضوع في يوم وليلة يعني واحد تعود طول حياته إنه بيتشائم ويتفائل و مش هقدر أقول له بطل تشاؤم في لحظة واحدة هيحاول يتدرب ويدرج قلبه كده ويظبط نفسه لحد ما يترك التشاؤم مرة واحدة أو كلية بالشكل التدريجي شاف قطة سوداء وهو دايما بيتشائم من رؤية القطة السوداء يعمل ايه على طول تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان انت لو شفت حاجة تتطير منها قل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك قول لي يا شيخ محمود جبت الكلام ده منين بقى هقول لك حديثين صحاح الحديث الأولاني رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك خد بالك قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك يعني من ردته الطيرة شاف حاجة بيتشائم منها فرجع وما رضيش يمشي في الموضوع ده النبي عليه السلام بيقول فقد أشرك فقد أشرك قال وما كفارة ذلك يا رسول الله قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك حديث الثاني رواه أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل الطيرة أحسنها إيه؟ الفأل إليه الكلمة الطيبة ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك دي كفارة التشاؤم أخوي وحبيبي احفظها مني هقولها لك تاني تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك خد بالك والتانية اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك رايح الشغل شفت حاجة تتشائم منها قول الكلام ده بفضل الله وتوكل على الله وروح شغلك واوعى ترجع رايح تتجوز فجأة لقيت واحد انت بتتشائم منه طول الجوازة دي مش هتنفع واخد بالك لا امضي في طريقك وقول الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي حالا رايح شغلانة وظيفة جديدة فجأة شفت حاجة او سمعت صوت غراب وانت بتتشائم عياذا بالله من صوت الغراب اوعى تتشائم قول الكلمات ديت وامضي في طريقك وتوكل على الحي الذي لا يموت لكن في شبهة والحقيقة شبهة شبهة جامدة قوي بس هتتحل ان شاء الله واحد يقول لي الله يعني انت يا شيخ محمود عايز تقنعني ان مفيش حاجة اسمها تشاؤم ابدا فانا بقول لك اه مفيش حاجة اسمها تشاؤم تقول لي ازاي ده اذا كان النبي بيقول كلام غير كده خالص هقول لك انا عارف قصدك الحديث اللي رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم فيه ثلاثة المرأة والمسكن والدابة قول لي ايوه هو الحديث ده اقول لك صح ما انا جبته لك اهو لكن في تعليق حلو قوي للشيخ الالباني برضه هقوله لك معاه الشيخ الالباني لما اورد الحديث ده في كتاب صحيح الجامع قال ايه قال هذا الحديث بهذا اللفظ مختصر اختصارا مخلا وانما اصله اصل الحديث بلفظ إن كان الشؤم في شيء والرواية ديت عند البخاري وأحمد ومالك إن كان الشؤم في شيء لو كان إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة في الدار والمرأة والفرس في رواية وما شؤم الدار أن تكون ضيقة المرافق وبها جيران سوء ربنا عافينا فيك ده شؤم الدار طب وشؤم المرأة إنها تكون صليطة اللسان وشؤم الفرس ألا تمكنك من ركوبها ده شؤم الثلاثة طيب كلمة إن كان ده أسلوب نفي ولا أسلوب إثبات يا جماعة ها علماء اللغة بقى آه أسلوب أسلوب نفي طبعا كأنه بيقول لك لو كنت لو كنت جيت عندي امبارح كنت هديك 5000 جنيه لكن ما جتش يبقى ما خدتش صح كده يبقى ده بينفع عنك ان انت خدت ال 5000 جنيه فبيقول لك ان كان الشؤم في شيء لو كان لكن ما حصلش يبقى اذا لا شؤم ولو كان في شؤم هيبقى في حي... فين في الثلاثه دولت اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قول لي طيب هو إيه أسباب التطير وعلاجه؟ أسبابه في عجالة سريعة عشان الوقت جري ضعف اليقين والتوكل على الله إن يكون القلب فيه نقص في التوكل وعنده ضعف اليقين في الله سبحانه وتعالى تاني حاجة الجهل بالدين لأنه ما هوش عارف ما هوش عارف يعني إيه التوكل على الله ما هوش عارف إن ما حرام إن أنت تتطير أو تتشائم الحاجة الثالثة الإعلام الإعلام كان ليه أثر شديد جدا يجيب لك مسلسل يقول لك حاسب من شرارة يقول لي طلع لك ممثل يقول لك عيني بترف وراسي بترف ومش عارف ايه ولسه دقيقه ومش عارف ايه واخد بالك ويجيب لك الثالث يقول لك يا نهار ابيض اصطبحنا بوش مين النهارده ويجيب لك الرابع يقول لك ده الجمعه فيها ساعه نحس والخامس يقول لك ده وشه يقطع ف- او فلان وشه يقطع الخميره بالبيت وواحد رابع يقول لك ده البومه صوتها هيجيب الفقر وهكذا كل الكلام ده لما الناس سمعته من الاعلام تشبعت من خلال مسلسلات وافلام ومسرحيات ربنا عافينا وعافيكم يا رب العلاج في دقيقه ولا دقيقه ونص بسرعه كده اول حاجه التوكل على الله قال ابن مسعود في آه، حديث رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك خد بالك زاد ابن مسعود بقى الكلام ده من كلام ابن مسعود يبقى الطير الشرك من كلام النبي قال ابن مسعود وما منا إلا كأنه بيقول وما منا إلا أحيانا بيقع في حتة التشاؤم ولكن يذهبه الله عز وجل بالتوكل ليه؟ لأنه لا شيء في الكون يدور إلا بقدر الله إن كل شيء خلقناه بقدر خد بالك آه، آه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سبحانه وتعالى واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ده كله يعطيك يقين في الله سبحانه وتعالى أنه لا يتم شيء في الكون ده كله إلا بقدر الله سبحانه وتعالى ثالث حل طلب العلم ان انت تقرأ في العقيدة وتفهم يعني ايه ان الطير الشرك وان الكلام ده لا يجوز إذا أخوي وحبيبي عايزين نقاطع المنتج ده بالله عليك مفيش طيارة مفيش مفيش من النهاردة أي تشاؤم بأي شيء كل شيء مش بيحصل في الدنيا دي كلها إلا بقدر الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر خلي عندك يقين وخلي عندك توكل على الله سبحانه وتعالى سم... ودانك زنت أو عينيك رفت أو شفت قطة سودة أو سمعت صوت غراب أو حصل أي حاجة اوعى تتشائم على طول في ساعتها اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته